بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا كلمة عوج تعني الاستقامة غير ذي عوج يعني يعني مستقيم ما فيش فيه اعوجاج ايه يعني الاعوجاج قال معنى الاعوجاج ان لا ياخذ الشيء امتدادا موجزا بل ياخذ امتدادا الطريق لما يكون مستقيم كده يبقى اكثر الطرق مستقيم اهو لكن لو حود شويه كده وبعدين حود شويه كده وقعد شويه كده يبقى هو طريق الوصل بس مش ايه مش مستقيم ولا والحق سبحانه وتعالى خلق الخلق متكاملين هذا التكامل ان كل واحد فيه خصله الباقي محتاجها اذا فلا بد من معايشه الخلق للخلق ما نتدابرش لازم نتواجه اللي مش مهندس يعوز المهندس والمريض يعوز الطبيب واللي مش ما بيعرفش يكنس يجيب الكناس بتاع الشارع واللي ما يعرفش يصلح الحنفيه يجيب السباك واللي ما يعرفش يخيط هدومه يجيب الخياط واللي ما يعرفش يعمل حذاء لؤلؤ واللي بينتج ينتج واللي بيستهلك يستهلك اذا لابد ان يتواجه الناس ليه؟ لان مسائل الحياه ما يقدرش واحد يستوعبها لنفسه فلا بد من التواجه هذا التواجه ان لم تنظم له حركه مرور دقيقه نصطدم ببعض نيجي نقول الطرق اللي احنا بنعملها مثلا طريق ملتوي كده نسميه فيه كرب اذا تواجهنا والتقينا فيه انت تبقى في نهايه الكربه ودك في اولها ما تشوفوش بعض يحصل تصادم يبقى اللي يخلينا ما نصطدمش ايه ان الطريق يبقى مستقيم انا شايف من بعيد وانت شايف من بعيد الاستقامة ده هي هي اللي هتنظم حركتنا مع بعضنا فيجي المنهج يعمل ايه يروح منظم الحركة دي عشان ما تصطدمش حركة الحياة مع حركة الحياة وبعد ذلك نصل إلى أراضنا بشيء ولذلك يقول قرآنا عربي في, في آية ثانية يقول إيه قرآنا عربيا إيه؟ غير ذي عوج غير ذي عوج يعني مش ملتوي كده بس لما يجي العوج في آية تانية جابت إيه؟ لا ترى فيها عوجا ولا إيه؟ ولا أمتا إيه هي؟ إيه هي؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا ما فيهاش حاجة صفصفا خالية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا إيه العوج وإيه الأمت؟ قال لك انت مش عايز طريق مستقيم عيد المستنير كده نشوف بعض ونكشف بعض المتواجهين يشوفوا بعض عشان ما يصطدموش قال لك آه. قال لك لازم حاجتين اتنين لان اللي يخرج الطريق عن استقامته ايه؟ انه يكون ملتوي يمين وشمال مش بس كده طب ما يمكن مرتفع كده ومنخفض مرتفع تبقى انت لما انت تكون جاي كده وعند قمه الارتفاع وهو جاي من الناحيه الثانيه عند الارتفاع مقابلين بعض ولذلك يجي المرور ده تقول لك عقبه منحنى خطر يعني خد بالك من الحكايه دي الله اذا العوج علشان الحكايه بتاعت يمين وشمال دي والامت عشان الارتفاع والايه والانخفاض يطلع الطريق ايه طريق مستقيم تمام والحركه ما تتضاربش ايه؟ ما تتضاربش فيه. وبعد ذلك قال عوجا هو ما فيش فيه عوج. قيم قيم بعض العلماء بعضهم قال قيم يعني برضه مستقيم. قال لا طيب ما دام قيم مستقيم قال لك يعني تاكيد ل... لغير ذي عوج؟ أم قال لك ايوه. طب ليه كده؟ أم قال لك لأن الاستقامة والعوج قد تدرك بالعين المجرده وقد تكون هناك استقامه ما تدركش بالعين المجرده عايزه ميزان اللي بيسموه ميزان الميه ولذلك تيجي الطريق مرصوف يبقى عال ومستقيم ومستوي وتشوفه انت بالعين المجرده كده وبعدين تيجي شويه مطره تروح فاضها المهندس والمقاول ومش عارف ايه وتروح عامله هنا بركه وهنا اه تبقى ما بقاش ايه ما بقاش في- فيه امد في عال وفيه ايه في واطي فاكد غير ذي عوج بقوله ايه قيم يعني مستقيم او قيم يعني مهيمن زي ما نقول فلان قيم على فلان قيم على حركة الحياة يبقى هو في ذاته لا عوج فيه وهو الايه وهو مهيمن على إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مش كده مصدقا لما بين يديه إيه؟ من الكتاب ومهيمنا عليه مهيمن عليه يبقى هو ده القيم على حركة الحياة وعلى ما سبقه من الكتب والنهاية هنا هي يبقى ده اسمه ايه قيم بمعنى آخر يبقى قيم تيجي بمعنيين يا مستقيم يا ايه يا له الايه الوصايه على الايه على الكل فاقم وجهك إيه؟ للدين القيم اللي على الاديان كلها وبرضه سيدنا يوسف لما جه لصاحبه السجن قال لهم ايه يا صاحبي السجن إيه؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بإيه؟ من سلطان إن الحكم إلا لله ذلك الدين القيم ذلك الدين الإيه؟ القيم يبقى معنى القيم يعني المستقيم وتبقى تأكيد لغير ذي عوج يقيم يعني قيم على إيه؟ على غيره الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ايه العله في الانزال اي لينذر باسا شديدا طب المنذر يقتضي منذرا هتنذر مين لينذر باسا شديدا اهدي بقى الملكه العربيه تقول لا ينذر بالباس الشديد والعذاب الا من الكافر واللي يبشر المؤمن يبقى اذا القران بي- ايه بيسيب للملكه مجال مش يجيب لك كل حاجه كده على طرف السمام عشان الانسان يستقبل القران بتفتح فكري تفتح الفكري هو بقى يوظف الايه لينذر باسا شديدا من لدن من المنذر انت اللي هتقول يبقى كأنه قال لينذر الايه الكافرين باسا ش- أي باسا شديدا اي عذابا شديدا وبعد ذلك ضخم العذاب وقال اسمع العذاب مش منكم البعض كل واحد بقوته ده العذاب من عندي والمعذب يختلف العذاب باختلاف قدرته وما دام العذاب من لدن الله يبقى بقدرة الله يبقى لا طاقة لنا بهذا الايه؟ يبقى لا طاقة لنا بهذا العذاب لينذر بأسا شديدا من لدنه وقال هنا ويبشر المؤمنين ما قالش ويبشر بس كده أن لهم أجرا زي ما قال وينذر زي ما شوف بس حتى برضه الرحمة الرحمة جاية في الأسلوب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا كان ولا بد أن تأتي ماكثين ليه؟ لأن الناس ألفوا الأجر جعل على عمل وينتهي الجعل على قد العمل وخلاص وتنتهي يعني اشتغل النهارده ياخد اجره النهارده خلاص قام قال لك لا الاجر اللي هناك مش زي حتى المعاش اللي بيعملوه لنا قال لك ده اجر حسن اجر حسن وما كسينا فيه أبدا قال لك لان اجر الدنيا يصح ينقطع منك يصح ما يجيش اللي بيقدر اجره ما يقدروش على اجر عملك لانه مش منصف لكن الله عادل وعلم ومنصف ومتفضل يبقى هيديك اجر حسن ويزوده ايه بانه دائم غير منقطع دائم غير ايه غير منقطع ليه لان مهما اخذت من اجور تعطي لك نعيما في الدنيا فهي اما ان تفوتك وتقعد من واما ان تفوتها فتموت قال لك لا اهدي لا تفوتك ولا ايه ولا يفوتك طب قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا طب ما هو قال لينذر الاولانيه أم قال لك لا ده أكد الإنذار هنا لقمة المعاصي إيه قمة المعاصي الذين قالوا اتخذ الله إيه ولدا تبقى أكن الإنذار الأول لمطلق كفران ومعصية والإنذار الثاني جاي ليه طب ما هم داخلين في الأول أم قال لك يعيدهم إعادة الخاص مع العام أكن دول لهم حاجة إيه لهم حاجة لوحدهم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ايه ولا ولذلك يقول هناك ايه لما ات- قالوا اتخذ الله ولا لقد جئت ش- جئتم شيئا ادا تكاد السماوات إيه؟ يتفطرن وتنشق وتخر الجبال هبا أن دعوا لله ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ إيه وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا عملية صعبة يعني القضية اللي قالوها دي أخذوها ممن من أين جاءت قال لك لا علم لهم فيها لا ذاتي ولا علم موروث لأن العلم يا ذاتي أنت شفته يا ورثته عن حد أنت لا علم لك ذاتي ولا ورثته عن آبائك وأجدادك يبقى أمر لا واقع له وما دام أمر لا واقع أقول لك هو فيه آه، قالوا ما ليس لهم ف- هو في حاجة يبقى لها علم يعلموها قال لك لا لأن عدم العلم ينشأ من أمرين إما لأن الشيء موجود وأنت لم تعلم به لأنه مستور عليك وإما إن الشيء ملوش وجود فأنت لا تعلم غير موجود يبقى ما لهم به من علم لا ذاتي ولا ورثنه عن أبهاتهم عن الأول طيب إذا هو في علم يمكن يعني يعرفوه أم قال لك لا ينفى العلم إما لأنه موجود وأنت لم تعلم وإما لأنه أصله مش موجود ف- وما غير الموجود لا يمكن أن يتعلق به أن يتعلق به علم ما لهم به من علم ولا لآبائهم شوف بقى كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت يعني عظمت دي مسألة فظيعة أوي إنها تخرج الكلمة دي من إيه؟ من بقهم كبرت كلمة وما هي الكلمة؟ طب الكلمة بنعرفها أنها قول مفرد ملوش نسبة زي اسم بس لوحده فعل لوحده حرف لوحده تبقى دي كلمة أما قال لك لا ده تطلق الكلمة ويراد بها الكلام لأن الكلمة هنا الإيه؟ قالوا اتخذ الإيه؟ الله ولدا مش كلمة بقى دي جملة طب ما أنت بتقولها دلوقتي وبعد ذلك ألقى فلان كلمة في المجتمع وقوبلت بالاستحسان والتصفيق ومش عارف كلمة وهي كلمة أم قال لك لا ده الكلمة دي يطلق بقى الكلام بس الكلام اللي اللي ينتهي إلى كلمة واحدة ولذلك يقول لك إيه يتكلم وقت كتير كتير كتير وبعدين تقول له كذا كذا كذا وتقعد تتكلم وهي نص يوم وبعدين يراجعك في الكلام تقول له اسمع هي كلمة واحدة طب هي كلمه واحده انت قاعد تتكلم من الصبح للظهر هي كلمه واحده ما تتغيرش انت مش كلمه ده ايه ده كلام وبعدين هناك ايه حتى اذا راوا هنا لما يشوف العذاب يقول ايه ربي ارجع يقول ايه ربي ارجعون ليه لعلي اعمل صالحا فيما تركت اهو ادي الكلام اللي قال قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت دي كلام ولا مش كلام هو قال ايه كلا مش هيعمل ده برضه لو رد لعاد لما نهي عنه كلا انها كلمه انها اللي هي ايه ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت مش كده ولا وهناك برضه تا- آية تانية قل يا أهل الكتاب أدي يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا إيه هي دي كلمة ده كلام ولا لا وإنما يقول لك زي ما يقول لك دي كلمة هي كلمة كلها كلمة واحدة مع بعض انتهت المسألة وكلامي كله إيه واحد كلمة واحدة ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة يعني عظمت وكيف قالوها تخرج من أفواههم بقى كبرت كلمة تخرج من طب ولو ظلت مكتومة هم في بالهم كده قعدوا يقولوا يا ربنا له ولد ولا قالوهاش أم قال لك هم لما ما يقولوهاش يبقوا مؤمنين استعظموا أن يقولوا ما في نفوسهم ولذلك وفد اليمن لما جه للنبي قالوا يا رسول الله إنه تدور بخواطرنا أفكار عن الله نتعاظم ان نقولها يعني مش قادرين هيك نقولها قال ذلك هو الايمان اذا فالمعيب عليهم انهم اخرجوها من افواههم وزي ولذلك لما واحد يقول لك كلمه خبر يقول له يا أخي تقولها كده بلسانك كده بملء فمك تقولها ديا يعني كان يصح انك تس- ان كانت حتى بتقول بخاطرك آه، تكتمها انما دي م- منتهى القحه في انك انت ت- ايه بافواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوا أي ما يقولون إلا كذبا احنا قلنا زمان أن الكذب أن لا يطابق كلامك واقع الأمر لأن احنا قلنا قبل العاقل ما يتكلم بيدير الكلام على ذهنه فقبل ما يتكلم بلسانه بتيجي النسبة في ذهنه لما تيجي النسبة في ذهنه ينطقها بلسانه وبعد ذلك النسبة دي لها واقع قبل ما يفكر فيها ويقولها ولا ملهاش واقع هنقول محمد مجتهد قبل ما اقول لك محمد مجتهد جال بخاطري ان اخبرك عن اجتهاد محمد تبقى دي اسمها نسبه ايه ذهنيه وبعدين قلت لك تبقى نسبه ايه كلاميه نشوف هل يوجد واحد اسمه محمد وهو مجتهد صحيح يقول اذا الناس ال- ال- النسبه الذهنيه اللي خلت النسبه الكلاميه تطلع سبقتها نسبه واقعيه يبقى الخبر يبقى صادق يبقى النسبة الكلامية إن لها كان لها واقع قبله ومطبق يبقى ده إيه صدق وإن لم يكن لها واقع ما فيش محمد وفيه محمد إنما مش مجتهد يبقى النسبة الكلامية لم تطابق الواقع طب فإن كانت النسبة الواقعية لسه ما حدثتش زي ما أقول لك مثلا ذاكر دروسك دي جملة وفيه نسبة قبل ما أقول لك الكلمة دي جت في ذهني ولا لأ يبقى النسبة الكلامية جت بعد النسبة الايه؟ الذهنية. طيب هل فيه واقع قبل ما اتكلم ولا الواقع هيحصل بعد ما اتكلم؟ ده الواقع هيحصل بعد ما اتكلم، يبقى إذا الكلام اللي بيسموه انشئ اللي نسبته تتأخر عن الكلام. والكلام اللي يقولوه خبر اللي نسبته الواقعية تتقدم عن الكلام فإن كانت النسبة اللي خارجة زي النسبة اللي بتقولها يبقى ده صدق ان كانت النسبه اللي بتقولها مش زي النسبه اللي خارجه يبقى كده يبقى الكلام على هذا اما ان يكون له نسبه خارجيه قبل الكلام او ملوش فان كان له نسبه خارجيه ان كلامك طابقها يبقى صدق وان كلامك ما طابقهاش يبقى كذب طب وان كانت النسبه الخارجيه لسه ما حدثتش وهتحدث بعد ما تتكلم كيف النسبه الخارجيه هتحدث يبقى ده كلام انشا مش خبر بقى يبقى اذا الكذب ان لا تطابق النسبه الكلاميه الواقع الواقع ولا الاعتقاد طب افرض انك انت اعتقدت كده وقلت ام قال لك لا الواقع الا ان التدقيق العلمي اننا نقول في اعتقاد وفيه واقع فالصدق الحقيقي ان النسبه الكلاميه تطابق الاعتقاد والواقع طب وان كانت انا معتقد بس هي مش ما حصلتش تقوم تقول له النسبة كاذبة وأنت غير كاذب يبقى في فرق بين الخبر وبين المين بين المخبر مثلا القرآن لما يحكي القضية دي يقول إيه المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا إيه نشهد إيه؟ إنك لرسول الله طب إنك لرسول الله كلمة منهم إيه هل دينا يعني وافقت الواقع ولا ما وافقتش طب ما هو رسول الله انما هل وافقت معتقدهم ما وافقتش ولذلك ايه يقول ايه والله يعلم انك لرسول طب ما هم إن قالوا انك لرسول الله انت رسول الله والمعلوم لله برضه انك رسول يبقى ما اللي قالوه موافق لمين للواقع ولمين ولمعلوم الله طب ما نقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ليه قال لك لان كلامهم مش مطابق ايه الواقع وان كان بينقال بالايه باللسان او لان التكذيب لم يرد على على المقول وانما ورد على الجمله كلها قالوا نشهد انك ل- فيكذبهم في انهم يشهدون لان الشهاده ان يطابق الكلام القلب فيبقى التكذيب في ايه في قولهم نشهد انك لرسول الايه لرسول الله هنا بقى لما قالوا اتخذ الله ولدا هذه نسبه كلاميه الها واقع ملهاش واقع وما دام ملهاش واقع تبقى كذب ولا لا؟ تبقى كذب. بعد ذلك يسلي الحق سبحانه وتعالى رسوله ليخفف عنه ما يلقاه من متاعب العناد ومتاعب السفه ومتاعب المعارضه والمواجهه بالسوء يقول له ايه؟ فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. احنا قلنا لعل زي عسى رجاء فهل هنا رجاء في ان يبقع نفسه نقول له لا مش رجاء في ان يبقع معنى باخع نفسك يعني ايه مجهدها اجهادا يهلكها زي يكون واحد عايز ينتحر كده عايز يموت نفسه على اثرهم يعني ايه قال لك لانه هو بيدعوه وبعدين يعرضوا عنه ومعنى الاعراض انهم يتولوا يقوم يتولوا يقوم يشيع آثارهم بالأسف والحزن على آثارهم ساعة ما يشوف كده ساعة ما يكون الإنسان له محب ولا حاجة ومسافر يبقى هو ماشي كده يقوم يعمل إيه؟ على أثر يمشيه كده يجي له يجي له الإيه؟ يجي له الحزن ويجي له الإيه الأسف فكأنه لحب رسول الله في أن يهدي قومه جميعا إذا دعاهم فتولوا يبقى بمجرد ما يتولوا عنه أثرهم يبقى إيه؟ يبقى إنه بده إيه؟ يجهد نفسه اجهاد يكاد يقتل فيه الايه؟ نفسه. هل هذا من صميم رسالتك؟ أم قال لك لا، ده لزم ما لا يلزم، لزوم ما لا ايه؟ يكلف نفسه فوق ايه؟ فوق ما كلفه الله، فربنا بيقول له لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه؟ أساسا. احنا هناك أنت مبشر وأنا زينة. بس ما عليكش إلا كده، فما تديش لنفسك مهمة أكثر من المهمة اللي طلبها منك ربنا في واحد هيدي المهمة أقل واحد يديها أكثر النبي بيديها أكثر فيرحمه ولا ما يرحموش يرحمه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني حزنا وحزن عميق مش قال يا أسف على يوسف ولما رجع موسى إلى قومه قال إيه غضبان إيه أسفا قال له أنت تأسف ليه ده المسألة قريبة الدنيا دي مهما طالت عمرها إيه قصير ليه لأنك أنت لا تقس الدنيا بعمرها الحقيقي أنا ما أقدرش أعرف عمرها الحقيقي إمتى إمتى تيجي كلمة ربنا عشان تتهد الدنيا دي إذا أمال عمر الدنيا دي قال لك عمر الدنيا يحسب كل واحد ببقائه فيها بس أدي الدنيا عندك وإلا فإذا طالت الدنيا لمن بعدك طب نفعها إيه لك يبقى الدنيا عمرها إيه مقدار مكس صاحبها فيها وديا قصيرة ولا مش قصيرة وديا قصيرة وهيروحوا فين بعد كده هيجوا لنا يرجعوا لنا إذا مهما كان مهما طالت بهم الدنيا أو بغيرهم فسيعودون إيه فسيعودون إلينا فخلي الجزاء عليهم ما تقعدش لا تحزن ولا تأسف ولا إيه ولا ولا تكبر نفسك في إنهم ما أمنوش بيه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا لنبلوهم أي لنختبرهم يبقى كل الأرض واضرب لهم مثل الحياة الدنيا اهي كماء هيجي في الآية أنزلناه من السماء اهي نبات فأصبح هشيما تزروه الرياح اوعى تاخدك الزخرف دي لان انت بتشوف كل يوم زرع يطلع ومزهزه ومزهر ومثمر وبعدين يبقى الدنيا كذلك هتبقى كده وبعدين تنتهي الى ايه؟ الى اي شيء ما دامت الدنيا بقى بالشكل دي اترك الجزاء لمين؟ اترك الجزاء ايه؟ لنا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم والبلاء الاختبار ومعنى الاختبار البلاء مش إن هو يعني مصيبة لا زي الامتحان تبقى مصيبة على اللي يسقط إنما اللي ينجح يبقى كويس الامتحان ولا مش كويس يبقى اذا البلاء المصيبه بتاعته في انه صاحبه ايه يسقط في الامتحان لنبلوهم يعني لنعرف ايه اخبارهم قال لك لا فيها معرفه الواقع والا فالله يعلم امرهم من مش انا بختبر عشان اعرف هينجح ولا يسقط ده هو عارف ان كان هينجح ولا يسقط. ولكن في في شهاده من الواقع تيجي مثلا تقول الواد ده هيسقط المدرس هيقول الواد ده ايه؟ يسقط. طيب وبعدين نعمل له اختبار يوم يطلع الولد هيسقط صحيح يبقى قال كده ليه؟ لأن المقدمات اللي يعرفها عن عقليته وعن اجتهاده وعن التفاته جابت كده. طب مش يمكن الولد يجي آخر السنة ويجيب له مدرسين كده ويقعد شهر كده يتعب نفسه فيه وينجح طب مش يمكن الواد حد يجيب له الاسئله كده تدكين كده وهو رايح الامتحان واديها له وينجح نقول له اه طب يبقى الكلام ازاي ده قام قال لك لان ده ايه جهل في القائل وبتجد ظروف ليست في ايه مش في ايده انما ربنا ما عندوش الحكايه دي هيعرفها هيعرفها يبقى اذا البلاء والاختبار قال لك اه لانه يجي يقول لك ايه ملاش امتحان ده ينجح وده ينجح وده ينجح وده ينجح وده ينجح يقولوا لا ما تقولش الكلام ده طب يعمل لنا امتحان واحنا هننجح يقوم يعمل لهم امتحان يسقطوا لما يسقطوا تبقى الشهاده منهم على نفسهم ولا لا مش كلام مننا بقى يبقى ليبلوهم يعني ايه ليبلوهم إبلاء, إبلاء شهادة منهم على أنفسهم نعم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا الصعيد آه، فتيمموا صعيدا طيبا الصعيد هو التراب اللي يجي على وش الارض كده وما دام جه تراب على وش الارض كده يبقى مفيش زرع طب وجرز يعني ايه قال لك برضه مفيش فيها ايه مفيش فيها نبات بس اصل كان فيها ايه نبات بس الجراد كلوا صوح مش عارف ايه اولم يروا انا نسوق الايه الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه ايه انعامهم وانفسهم وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وما دام المساله زخرف وينتهي بمصابه كده فال- فالاجل قريب ودعهم لي انا بختبرهم المحسن حدله جزاؤه والمسيء اديله ايه؟ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا ام حسبت احنا قلنا في ام دي زمان انها مكونه من كلمتين كلمة أضربت عن ال- الأول وأنكرت الثاني إن كنت أنت سألوك عن أصحاب الرقيم لأنها مسألة كانوا فاهمين إنها معضلة يعني ومحدش هيعرفها إلا أنت فمسألة آه، أصحاب الكهف دي مسألة مش الأول عجيبة من عجائبنا ده عجائبنا إيه كتير بل اتركهم أحسبت بسؤالهم أن هذا هو الأمر العجيب الواحد ده العجب عندي فينا ما, ما آياتنا لا تتناهى عجبا ومع ذلك هقول هقول ليه؟ أم قال لك لأن القضية إن كفار مكة أرادوا أن يحرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجابوا واحد اسمه النضر بن الحارث وواحد اسمه عقبة ابن معيط وقالوا له اذهبوا إلى اليهود في المدينة فهم أهل كتاب يعلمون ما لا نعلم وقولوا لهم واسألوهم عن قصة محمد دي صادق ولا مش صادق وإيه الكلام اللي بيقوله ده ليه؟ أم قال لك لأنهم كان زمان أهل المدينة بيتوعدوا أهل مكة أهل كتاب وبيتوعدوا أهل مكة اللي هم الإيه؟ بتوع الأصنام والأوثان قالوا ما قلنا زمان أطل نب... زمان نبي يأتيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وعرى فقالوا نبعت وفد يذهبوا الى المدينه ويسال اليهود عن حال محمد ايه الحكايه بتاعته فلما ذهبوا قال لهم اليهود اذهبوا الى هذا الرجل واسالوه هذه الاسئله اسالوه ما قصته قوم ذهبوا في الدهر مذاهب عجيبه وما قصه رجل طواف طاف الارض شرقا وايه وغربا وما الروح ثلاث اسئله فجاء عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وذهبوا إلى المدينة وسألوا رسول الله هذه الأسئلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا أجيبكم وانتظر أن يأتيه الوحي من السماء بشيء فلم يأته خمستاشر يوم فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعطى وعدا أن يقول لهم غدا فقال القوم أنه قال سيجيبنا غدا ومرت 15 يوم ولم يجبنا إيه السبب؟ قالوا أن رسول الله حينما جاءت له الأسئلة دي قال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله لم يستثني ولذلك أدي اللي هيقول فيها ولا تقولن إيه؟ لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فقعد 15 يوم شوف بقى الأدب أدبني ربي فأحسن تأديبي ويجيبها في ذاته عشان لما يسمعها واحد من قوته ما يستنكفش ده ربنا عدل لمحمد يبقى لما نعدل لك انت يبقى اتحملها وبعد ذلك انزل الله عليه الايه الوحي فقال لهم على قصه اهل الكهف وقصه الرجل الطواف اللي هو ذو الايه القرنين وقصه الايه الروح قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا لم يبلغنا هذا القول واحد تاني انما مين اللي قاله لنا هو نفسه فكانه امين حتى على نفسه امين او بيقول لهم انا الا عليا فاقوله ولذلك يقول ايه ينزل قول الحق سبحانه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك مين اللي قالها لنا هل واحد تاني جه قالها لنا ان ربنا قال لمحمد كده ولا محمد نفسه اللي قالها لنا وما هو على الغيب بضليل ابدا كل حاجه يقولها على نفسه يقولها انتهى يبقى ده دليل على ايه يعني لو ان القوم يفقهون كان ايه اللي حصل كان يقول لك يا اخويا الكلام اللي عليه اللي احنا ما نعرفوش عمال بيقول طب ده كل عتاب له عليه يقولوا لنا طب لما جه في غزوه بدر واختلفوا نقتل ولا ناخد الأس- الفدية مش اختلفوا واحد يقول لك لا نقتل وواحد يقول لك لا ناخد الايه الفدية وبعدين النبي قال لعمر قد كان يصيبنا في خلافك ايه شر كبير طيب هل عدل الله الحكم ولا اقرهم على ما وصلوا اليه اقرهم يبقى الكلمه ملهاش ايه تقول، لان لو كان عدل الحكم كان يبقى صح ومع ذلك ايه قالها قال لي قال ربنا قال لي عفى الله عنك لما اذنت له ولكنه قدم العفو يبقى اذا رسول الله كل امر يبلغه ولو تقول علينا بعض الاقاويل وهو اللي يقولها لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الايه؟ الله يجيب تهديد على نفسه كده يقول لك اه صادق بيبلغ اللي اللي- اللي جاب فاذا لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله تربيه للامه في شخصيه رسولها عشان ما حدش يستنكف ان يربى ما يستنكفش المربى من توجيه المربي ليه لان احنا عايزين الحقيقه وما دام احنا عايزين الحقيقه يبقى ما فيش آه. ومين اللي بيربي ده ربنا معه هو انت اللي بتربيه وانت اللي قلت ده ربه اللي قال اللي بعته هو اللي قاله يبقى دي تربيه ولا مش تربيه ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعرف يقول لك إيو- اياكم ان تستنكفوا من استدراك راي على راي حتى ولو كان من الخلق يعني لما يستدرك رأي على رأي من الخلق ما تستنكفوش فإذا كان الاستدراك من الخالق للخلق يبقى ما فيش بقى أي حاجة طيب قصة الحرث في داود وسليمان سليمان سيدنا سليمان ابن سيدنا داود خلاص وبعدين جم الجماعة بتوع الحرث عرضوا القضية على مين على سيدنا داود إذ نفشت فيه غنم القوم جت الغنم كلت الزرع بتاع واحد فسيدنا داود حكم بايه بان صاحب الزرع ياخد الغنم اللي كلت الاكل ده فلما خرجوا من سيدنا سليمان قال اقتضى بايه داود قالوا له كذا كذا قال لا ورجع قال له لا صاحب الزرع ياخد الغنم ياخد لبنها وياخد مش عارف صوفها وبتاع وصاحب الغنم يزرع الارض تاني ولما الارض تتزرع كده وصاحب الغنم يزرعها يبقى ده ياخد دي وده ياخد دي ربنا قال ايه بقى قال ففهمناها سليمان وكلا ما- ما قالش على داود غلط وكلا اتينا حكما وعلما اذا فالاستدراكات من الخلق للخلق مقبوله ما هي دي فكره الاستئناف اللي بيعملوه في المحاكم يجي واحد بينظر للقضيه هي معنى ذلك ان القضيه الاستئناف حكم ضد الابتدائي ان لا تعرف الابتدائي لا لعل هذا غاب لعل هذا مش عارف عنه حاجه ففهمناها سليمان وكلا اتينا وجابها من مين مش من الاب للابن لا جابها من الابن للاب اللي مطلوب فيه انه يعمل ايه انه يعني ما ي... آه، كان ياكلها شويه بالنسبه لابوه لو اب معلش انما جابها من الابن لمين للاب عشان يبقى الحق اعز من الابوه واعز من كل حاجه نعم فايه قصه اهل الكهف بيقول له لما سالوك عن اهل الكهف انت ظنيت ان قصه اهل الكهف دي هي عجينه العجائب ده احنا عندنا ايات اعجب منها كتير انما خدها دي ولذا احنا قلنا بقى ايه ولا تق... الت- التصحيح في ايه لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان قول بعدها ان شاء الله لان لما يقول واحد يقول لك لو ما كانش قال الا ان يشاء الله يقول لك هنمنع التخطيط طب ده الناس بتقعد تخطط للمسائل وتفكر وتعمل تدريب قال لك خطط على كيف ودبر على كيف واعمل مقدمات على كيفك بس كل حاجه تقول فيها ايه ليه شوف تكريم الله لعبده ربنا بده يكرم عبده انه يكون كذاب قال له عشان ما تبقاش كذاب قول كذا كذا كذا هيحصل بكره ان شاء الله عشان ما حصلش تبقى ما شاءش انما لو قلت وانت طلعت كذاب يقول لك يا كذاب نقول له لا مش كدابين انت ان شاء الله ليه ام قال لك لان الفعل في الزمن ما هو الفعل عايز ايه حدث في زمن لما تقول حاجه دي تحصل لبكره نقول له طيب تعال انت قلت دي تحصل بكره ساقابل فلانا غدا لاكلمه في الامر الفلاني ولا قلتش ان شاء الله نقول له تعالى بقى من حسبك حساب كمبيوتر انت قلت ساقابل فلانا غدا اضمنت ان توجد غدا يبقى ادي واحده طب ان وجدت اضمنت ان يوجد فلان عشان ايه عشان اكلمه في كذا اضمنت ان الامر بتاعك ده يفضل في ذهنك ولا يمكن ينتهي ولا ت... وهب انك الف... الفاعل موجود والمفعول موجود والسبب لا يزال موجودا اضمنت ان تكون له قدره على اللقاء اضمنت ان يرضى ان يقابلك الله كل عناصر الحدث لا تملك واحدا منها فكيف تقول افعل ذلك غدا قل ان شاء الله عشان تخلص من الايه من المهمه دي كلها طب ايه قصه اهل الكهف بقى ام حسبت ان اصحاب الكهف اللي احنا عارفين الكهف هو فجوه في الجبل طب والرقيم الرقيم الشيء المركوم يعني المكتوب كانت جت آية إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن الأبرار لفي إيه؟ في نعيم على الأرائك ينظرون مش عارف إيه؟ آه كتاب مرقوم كتاب مرقوم يعني إيه؟ يعني مكتوب فلعل هذا كان حجر مكتوب عليه إيه؟ أسميهم إن أصحاب الكهف والإيه؟ والرقيم كانوا من آياتنا عجبا مش هي العجيبة الوحيدة لا من آياتنا العجيبة كل آياتنا عجيبة ايه هي بقى اذ اوى الفتيه الى الكهف كلمه اوى تدل على انهم كانوا بيتطلبوا حته يقوا اليها ويقوا يعني يلجا اليها يروح لها يأرز وفتيه اهي كلمه فتيه هنا بقى دي جايه لمعنى يعني ايه شباب في مقتبل العمر وسيقفون لعقائدهم وإيمانهم بربهم موقفا أمام جبروت الكفر وطغيان الإيه؟ الشرك وفتية والفتيان دول لسه يعني ما هماش لو قالوا عجائز لأنهم فتية آمنوا بربهم في في فتوة يعني أنهم فتية ولا الفتاة هنا فتاة الإيه؟ فتاة الفاعل يعني وقفوا كده وصمدوا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا إذ أوى الفتية إلى الكهف لما أوى الكهف قالوا إيه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سايبين أهلهم سايبين الحتة بتاعتهم سايبين أرزاقهم سايبين كل حاجة وفروا إيه بدينهم وراحوا للكهف المكان الإيه الضيق المكان الضيق يعني ما فيش فيه مقومات حياه وما فيش فيه مقومات حياه يمكن دي تشغل بالهم قال لك لا ده احنا لنا رب راحوا ضارعين لله ربنا يعني متولي امورنا اتنا من لدنك انت رحمه من عندك ما فيش رحمه دلوقتي من الخلق ما فيش رحمه من البشر لانها في فجوه جبله اتنا رحمه من ايه من لدنك اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اي طريقا سديدا طريقا للخير طريقا للحق يبقوا في الضيق بتاعهم لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا طيب فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا يقال ضرب الفسطاط على الأرض الفسطاط يعني الخيمة ضربها على الأرض يعني غطى الأرض بها بعد ما كانت حتة أرض فضاء كده ضرب عليها والضرب معناه إنك أنت تيجي تلمس شيء بشيء بس بشده اسمه ايه ضرب بس يشترط في الضارب ان يكون ذكيا بحيث ما يضربش بالضعيف قوي والا يبقى ضرب نفسه بالله كده لما الواحد يجيب بتاعه شوك كده ويضربها بايده يبقى, يبقى يبقى انت اللي تعبت نفسك يبقى الضارب يبقى عنده ايه حكمه في ان المضروب يكون ايه اقل قوه وقدره من الاله الضاربه ولذلك الشاعر لما جه يقول الناس اللي بيعترضوا على القدر يقول لك ده عليه حصل ايه وده ايه, إيه مش عارف يقول له ايا هازئا من صنوف القدر بنفسك تعنف لا بالقدر ويا ضاربا صخرة بالعصا ضربت العصا أم ضربت الحجر يبقى أنت ضربت العصا ما تقعد ساكت في حالك يبقى إذا اللي يضرب لازم يعمل إيه يتنبه بأن آه لازم يكون أقوى مع الأول ضربنا على آذانهم يعني غطينا آذانهم بإيه بغطاء مش هو قالوا بقى يا رب انت هيئ لنا من امرنا رشد واحمل لنا رحمه من عندك او يجيب رحمه تعال بقى الانسان لما يكون بيعمل عمل ومتعب واحد ماسك الفاس وعمال يعزل وتعب شويه راحته في ماذا؟ لا انه يقف شويه انما ماسك الفاس برضه ادي اول راحه طب تعب من الوقفه يقعد طب تعب من القعده يتجع وينام طب تعب من النوم هيعمل ايه ما فيش ابدا الا ربنا يجيب له نعاس وينومه ساعة ما ينام وعي ويفقد للألم انتهت المسألة ولذلك أعنف الأمراض المؤلمة في الإنسان إذا نام الإنسان انتهى خلاص ولما يستيقظ يقول آه وهو نايم ما فيش أبدا أي حاجة يبقى المتألم الوعي الذاتي الوعي النفسي فربنا قال أنا مش هقع مش هقعدكم ومش هعمل ده أنا هعملكم إيه؟ هنيمكم يبقى دي اقصى انواع الايه اقصى انواع الراحه والى لقاء اخر ان شاء الله